باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين حلوني ابا نكمل سلسله الى هذا انظر انا بس بعيد عشان نفتكر الايه الاساسيه اللي عاوزين نعيش فيها طلعنا خطوه كده في القرب من الله ان الله ينظر الى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامه والتلاتة دول مرتبطين بفكرة التواضع عموما وشفنا امبارح ان الواحد قد ينسحق بسبب خطيته او بسبب التجارب او بسبب الاحباطات لكن لعله يستفيد من الانسحاق وشفنا كمان ان ربنا ينظر الى الايمان المتواضع الى الشخص المحتاج جدا وينظر ايضا الى الشخص الشاكر لأن الشاكر متواضع الخجلان سهل عليه يشكر يقدر إنما المفتخر أو المتكبر ما يعرفش يشكر عاوز أكلمكم في موضوع يعني مرتبط بشكل ما بالحكاية بتاعتنا بمعنى لماذا الحزن ليه ربنا بيسمح لولاده بأحزان إذا كنا احنا أغلى عياله وعمل كل ده معانا ليه أكتر من تلتين العمر بيبقى عادة أحزان أكتر منه أفراح مختلفة الدرجة ومختلفة الأسباب لكن حتى احنا ولاد ربنا زي تعبير القديس بولس جميل قوي بولس في فلسفته يقول نحن الذين لنا باكورة الروح نئن يعني طب ايه لزوم الانين يا رب يعني احنا خدنا الروح القدس اول اطفى في البشريه كده باكورة الروح في العهد الجديد سكنت في المؤمنين نحن الذين لنا باكورة الروح نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أكسد وكلم كتير عن الحزن والأنين وما أكثر آيات وحوارات الكتاب عن الحزن عموما فتعالوا نفكر في الفلسفة دي لأن النهاردة في موجة إلحاد وده أحد الأسئلة اللي بتسأل إن كان ربنا بيحب عياله في أب يحب يشوف عياله حزانى أي أب ده اللي يحب فقال لك لا ده بأب مفتري لو لو موجود يبقى مفتري ده اللي وصلوا له الملحدين يعني لأن هو حسب تعبيرات سارتر وماركس وبتاع هذا الإله القاسي الذي يتمتع بعذاب البشر ده بقى ادعاءاته هو شايف شايفين كده ان لو كان في ربنا يبقى ربنا ده ما يتحبش خالص ولا حد يعبده لان ده اله قاسي جامد بيتلذذ انه يشوف الناس كلها متعذبه عندنا رد على الفلسفات دي ولا لا ربنا يدينا حكم اولا الحقيقه ما نقدرش ننكرها انه كثيره هي احزان الصديقين ما نقدرش مثلا نرد ونقول لا يا جماعة انتوا مش واخدين بالكم اللي بيحبوا ربنا ما بيحزن يعني ما حياتهم سهل لا ما نقدرش نقول الرد بالعكس ساعات يبقى معاهم حق ان اللي بيقربوا من ربنا ساعات يتعبوا اكتر من غيره لان يضاف عليهم آلام خاصة بعلاقتهم بربنا يعني هم زي غيرهم يمرضوا يفقدوا حبايبهم يتظلموا ده ماشي على البشر كله لكن يضاف على هؤلاء الفئة الخاصة بالله آلام خاصة بتبعيته لأنه جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع إيه يضطهدوا عشان كده من هنا جت كثيرة ما هي كثيرة هي أحزان البشر آه لكن هي أكثر منها أحزان الصديقين فهمتوا المعنى؟ كل الناس تعبانه كل الناس بتزعل كل الناس بتبكي لكن القديسين قد يتألموا أكثر من من آخرين إيه الجزء الزيادة إيه الخاص بعلاقتهم بربنا ده مكلفهم حزن وألم أكثر من العادي لأنه في ظلم لدول بالذات في اضطهاد لدول بالذات هم كمان حياتهم ضيقة لأن مش هيعملوا الغلط اللي بيعملوه غيرهم بس قبل ما استفيض في النقطة دي عاوز أقول حاجة ده ده بقى من بره بس لكن من جوه لا هم أكثر راحة وأكثر سلاما وأكثر تمتعا حتى لو من بره مظلومين أكتر مقهورين أكتر فاقدين متع الحياة أكتر يبقى الموضوع ريلاتيف خلي بالكم الموضوع يفرق بره عن جوه من بره احنا متخبطين اكتر من غيرنا لما تروح اي مستشفى تشوف السراير هتلاقي مؤمنين وغير مؤمنين المرض مش بيميز بعيد عنكم الحوادث مش بتميز كله معرض للآلام اللي دخلت من أول ما سقطت البشرية الكوارث دي بتيجي على الكل لكن تلاقي انه كمان المظلوم ده او المجرب ده منضاف عليه مشكلة أخرى إنه في حياته مش لاقي وظيفة سهلة وحتى في بلاد بره على فكرة المتدينين مضطهدين حتى في أمريكا وكندا وأستراليا وأوروبا المسيحي المتدين يتريقوا عليه وي... وي... ويظلموه ويحاولوا يطيروه من الشغل ليه لأن هو معطل فسادهم معطل انحلالهم هو نور وسط الضلمة فالنور ده بي... أحب الناس الإيه الظلمة فمش عاوزينه إذا فعلا جميع دي هي جميع جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يضطهدون لكن ما ننساش الجزء الثاني من الحقيقة وده ممكن يبقى جزء من الرد على السؤال أنه تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا مين اللي هيجي بقى المؤمنين مين اللي هيرتاح مين اللي هيتمتع تجدوا راحة لنفوسكم دول اللي هيجوا ربنا فاللي مش هيجي ربنا هيفضل تعبان تعبان من جوه ومن بره تعبان من جوه ومن بره من بره زيه زي غيره ومن جوه لأنه فاقد السلام وفاقد الأمان على الأقل أنت ممكن وسط ده كله تجد أمان وسلام عشان كده أقول كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب برضو جميلة قوي من جميعها يعني إيه اوعى تظن ان في حزن يدخل حياتك يهدك للآخر لا هو ممكن تقول هدني اه بقولها براحتك بس هو مش هيأذيك مش ممكن يأذيك لأن أي حزن ربنا بيبعته هو حاسبه كويس إنه يفيد ما يضرش وبالتالي من جميع هينجيهم الرب هتقولي طب ده واحد قعد حزين لغاية ما مات اه بس دخل السماء يبقى دخل النجاة يبقى هذا الحزن ربنا نجاه منه لأنه لولا يمكن كان هلك فمن جميعها ينجيهم الرب ينجيهم لا تعني بس ان الحزن يتشال في الدنيا لا يعني تعني انه لازم تدخل عن طريق الحزن ده الى النجاة نفس المعنى قاله المسيح بعد ما قال طوبى للمساكين بالروح قال ايه طوبى للحزانة الان يبقى في علاقة بين المسكنة والحزن أمنا العذراء هنشوف دلوقتي كانت برضه في حياتها حزن كتير فالحزن الروحاني أو الحزن ده إرادة إلهية لسه ما ردناش على سؤال الملحدين لكن احنا بنناقشه من ناحيتنا احنا الأول يا بخت الحزانة تعبير غريب طوبة ده ساعات تترجم بلسد يعني مبروكين أو وساعات سعداء وساعات يا بخت وساعات تنفع تقول لواحد حزين يا بختك عادة بتشوف واحد بيضحك تقول له يا بختك الحقيقة الفكر الروحي أو الحقيقة هي هي إن يا بخت الحزين واللي مش حقيقة الفولس الفيك ال ال ال الوهم اللي ماشي في العالم هو يا بخت اللي عارفين يضحكوا لا الكتاب بيقول ويل لكم أيها الضاحكون فاللي بيضحكوا على طول دول مستنيهم مصيبة لن تنتهي لكن الحزانة دول مستنيهم فرح لن ينتهي فيا بختهم أما المتنعمة فقد ماتت وهي حية أو ده الوش التاني من الحقيقة ساعات ست تكون متجربة وتحس انه يعني ربنا مستلمني ليه فقدت ناس غالية عليا مع شوية مرض على شوية فقر على ظلم في الدنيا وبعدين تبص لواحدة تاني اللي ما عندهاش مشكلة طبعا مفيش حد ما عندوش بس هي تيالها كده عيالها كويسين ويشرفوا صحتها فل ولبسها جميل وفلوسها كتير طبعا هي مش واخده بالها انه لو كان كده فعلا يبقى دي خلاص مرشحه لجهنم غالبا دي على الوش كده المتنعمه ماتت وهي حيه يعني ايه اذا كانت خدت كل حاجه في الدنيا وما عدهاش عليها حزن خالص يبقى هي مش وش سما إلى هذه الدرجة ده تعبير كتابي المتنعمة ماتت وهي حية إياكوا تغيروا من الناس المنعمين المنعمين يعني المترفهين اللي ما فيش في حياتهم أحزان ولا أتعاب ولا مشاكل ولا إحباطات ولا تجارب دول أخ أكتر فئة معرضة للهلاك وطبعا ربنا من رحمته ما بيسيبش حد قوي كده يعني بيتوصى برضه لماذا الحزن تعالوا نراجع كده مراجعة سريعة على الحزن في الكتاب المقدس مش كآيات بقى كشخصيات أول شخصية دخل الحزن آدم آدم لما اتخلق اتخلق عشان يبقى فرحان وكان فرحان زي الطفل الصغير والحزن دخل بالخطية وخلي بالكم الحتة المعنى الفلسفي الجميل ده ده معنى لاهوتي لاهوتي نقصد جزء من العقيدة أن هناك ارتباط وثيق بين الخطية والألم والحزن وعشان كده التلاتة مش موجودين في السماء تاني الحتة دي لما دخلت الخطية دخل الفساد في ديله الوجع والموت والحزن كل دول عيلة واحدة مهببة دخلت بدأت بالخطية لما المسيح جه وكسر الخطية أو دفع الثمن حضر الأبدية ما فيهاش كل دول فاهمين عشان كده السماء لا فيها خطية ولا فساد ولا موت ولا وجع ولا حزن واضح لأن ده القصد الإلهي ربنا بالأول ما يحبش الحاجات دي مش عاوزها تبقى موجودة بس دول مرتبطين ببعض فآدم هو أول من حزن في تاريخ البشرية وما أكثر أحزانه أول حزن لأنه انطرد من الجنة أو الحزن لأنه لما يفحط الأرض ما بقتش الأرض لذيذة زي الأول جاله حزن فظيع لما فقد ابنه الحبيب هابيل على يد أخوه مأساة مأساة في أول أسرة في تاريخ البشرية واللي دفع ثمن الحزن ده أكتر آدم وحواء أب وأم هابيل ارتاح إنما المصيبة كلها كانت في آدم وحواء عندنا كلمة جميلة قوي في التسبيحة أظن يوم الاثنين تقول آدم بينما هو حزين سر الله أن يرد مرة أخرى يعني كأن الوضع الطبيعي تشوف آدم ده 900 سنة شيل أول كم سنة ما نعرفش قد إيه لكن بقية العمر هو تقريبا حزين ربنا من أجل حزن حبيبه آدم تجسد وحزن كل بني آدمين آه لما تطلع على نوح نوح برضو يبدو في حياته ان الحياة مشيت كويس لا هو نوح برضو عانى كتير جدا وقت الفلك وبعد الفلك كان عانى لعن ودخلنا في مشاكل كتير ولم تكن حياته سهل أبونا إبراهيم مليانة حياته أحزان أبونا إبراهيم قعد منتظر إسحاق سنين طويلة جدا الغربة محزنة اللي منكم تغرب عارف ان ايه في حاجة اسمها الوحشة يعني شعور بالوح بال... هي مش هوم سيكنس هي في نوع من القبضة كده او عدم الارتياح طول ما انت عايش بعيد عن اهلك وشعبك و... وبلدك مهما الناس وصلت واستقرت في شعور كده مش مريح موجود درجة من الحزن مرتبطة بال... بال... بالغربة ابراهيم تغرب بالوصية مش تغرب حتى باختياره وبعدين في الآخر دفن سارة وإبراهيم عانى من لوط مثلا واللي عمله لوط فيه إذا حياته مليانة أحزان ندخل على إسحاق إسحاق الحقيقة شافت ولديه بيكرهوا بعض شاف ابنه بيضحك عليه بيغشك منه أعمى برضه في مرار في حياته ندخل على يعقوب ده يعقوب ده رجل أحزان بقى ده بقى رحيل دفنها بدري ويوسف مات قالوا له مات وقعد يبكي عليه وفقد عينيه وعاش حياته تعبان جدا لو دخلنا على داود داود راجل أحزان برضه النص التاني من حياته على الأقل دفن ثلاثة من عياله بإيده وده إحساس صعب قوي يعني أبشالوم مات وأمنون مات والعيل الصغير ابن بشبع الأولاني مات مرار صعب جدا واتقلبوا عليه أغلى أقرب الناس إليه وتمرر حياته طبعا لو ذكرنا كل الأسماء لازم هتلاقوا حزن أيوب على القمة مثلا فعبورا بكل المختارين هتلاحظوا أنه دي قاعدة مفيش حد ربنا بيختاره تبقى حياته مرفهة ما ينفعش فخلينا فاهمين القاعدة عشان لما تلاقي في شوية وجع في حياتك أو حزن ده ده يريحك نفسيا ان انت كده مختار انت كده ربنا راضي عنك انت كده ربنا بيجهزك للسما لكن لو حياتك خالية تماما من اي وجع ولا حزن طب ليه بقى شكلك مش مش وش سما بقى لانك مش وش حزن لو دخلنا على العهد الجديد على قمة المتألمين أمنا العذراء وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف واحدة اتحرمت من طفولتها بس ملهاش في اللعب العذرة والشقاوة العيال وبتاع دي هي من سن ثلاث سنين محطوطة في الهيكل ومفيش أم ولا أب حنينين عليها يطبطبوا عليها ملهاش حد وبعدين حزن في السفر حتى الاستقرار كونها تحبل وتولد وهي طفلة كده أو يعني شابة صغيرة قوي وحتى الكبير العجوز اللي معاها يوسف ده ما يقدرش يعني هي لازم حد يخدمه يعني بعدين تسافر وتفضل هربانة في مصر هربانة زي اللي عاملين عاملة خلي بالكوا العذراء كانت بتلف في مصر وراها عساكر بيدوروا عليها عشان يموتوا المسيح فكانت واحدة تصور واحد هربان من حكم ولا من قضية إحساس صعب جدا هي ما عملتش حاجة غلط لكن الثلاث سنين ونص اللي قعدتهم في الصعيد تلف دي واحدة هربانة تصوروا في نص الليل مثلا يوسف يقول لها يلا الأحسن سمعنا إن هم قربوا ايه العيشة الصعبة دي اذا كانت حياتها مليانة احزان مفيش اصعب من انها تبقى واقفة تحت الصليب وشايفة كل اللي بيحصل في ابنها الحبيب وبيتقطع قصادها وهي ما تقدرش تعترض ولا تقول حاجة والعالم كله قد يفرح بقبولك بقبول خلاص احشائي تلتهب حزن المسيح نفسه انا باكد بس على حقيقه أن الحزن ليس غريبا عنا يا بشر وبالأخص أولاد الله أيا كان نوعه ومصدره ده مش غريب عننا ده, ده توأمنا كده واحنا على الأرض ما نقدرش نستغنى عنه ولا يستغنى عننا ربنا يسوع له كل المجد كابن للإنسان وهو لم يخطئ ولن يخطئ لكن كشريك لنا في الطبيعة البشرية أكد الحقيقة دي لدرجة قيل عنه انه ايه رجل الاوجاع ومختبر الحزن يبقى هو غاوي لانه عارف ان دي حاجة لصقت بالبشرية فالتصقت بالمسيح نفسه مع انه مش هو السبب الحزن ده دخل عن طريق اخطائنا احنا بس هو اللي لبس التهمة دي وحزن اكثر من اي حد فنفس النص يقول احزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا أحيانا خلي بالكم من المعنى الجميل ده نحن حسبناه يعني الناس كانت بص على المسيح هو ليه بيتذل كده ده لازم ربنا قاصد يذل زي ما انت تكون في تجارب الناس تبص لك هو ربنا متوصي بيك ليه انت عامل عاملة ولا ايه ليه حاصل لك ده كله يعني نحن حسبناه عارفين بقية الآية إيه لكنه مجروح من أجل معاصينا ومسحوق من أجل أسامنا يعني احنا افتكرناه وحش فعمال يتبهدل عشان وحشته زي ما في ناس كتيرة تفتكر ان واحد متبهدل يبقى وحش الفكرة دي غلط واحد متبهدل يبقى محبوب قوي واحد متبهدل زيادة يبقى مختار بزيادة مش مش لانه وحش قوي لا لا الفكره دي غلط خالص ده متبهدل لان ربنا معجب بيه ومتوصي بيه ربنا يسوع عدت عليه ليلة أصعب من أي حق ليلة تعدي على أي إنسان لما قال نفسي حزينة جدا حتى الموت امكسوا واسهروا الليلة دي كان فيها دموع كان فيها صراخ كان فيها تنهدات تعبيرات بولس قال كان في صراخ وكان في تنهدات وكان في دموع وفي متى يقول كان في عرق متصبب كالدم وإذا كانت حالة نفسية عالية جدا حزن مفيش مفيش بعده عشان أي واحد يبقى يعني متكسر من الحزن الليلة دي تعزيه وربنا يبقى حاسس بيه جدا نرجع لسؤال لماذا الحزن طب امال ليه يا رب بقى ليه ده كله يعني ده انت يعني بتحبنا اولا اهم اجابه هي الفكره البسيطه بتاعت نحزن دلوقتي ونفرح للابد هو ده المبدأ الأساسي في الرد على سؤال ليه نحزن ليه نحزن لأن ضروري نحزن عشان نفرح سكة الفرح حزن مدخل الفرح حزن بوابة الفرح حزن ملهاش بوابة تانية غير كده الفرح الأبدي يحتاج إلى حزن وقتي وعشان الفرح الأبدي يزيد قوي غالبا الحزن الوقتي لازم يزيد قوي كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه تعالوا نشوف بعض الأسباب المنطقية أو الإيه الكتابية للحزن يقول بولس كان بيحكي في كورنثوس الثانية وعلى فكرة كان متعذب وقت كورنثوس الثانية دي كانت برضه نفسيته تعبانة قوي بولس قال تعزينا بالتعزية التي تعزى بها بسببكم وهو يخبرنا بشوقكم ونوحكم وغيرتكم حتى أني فرحت أكثر لأني وإن كنت قد أحزنتكم بالرسالة هو إيه اللي عمله بولس بولس خبطهم في كورنثوس الأولى وشد عليهم وبهدلهم وطلع ان هو يا عيني كان بيكتب الرسالة دي بالدموع كان قلبه متقطع وهو بيكتب لان اللي يقرا كورنثوس الاولى يخاف من بولس كان شديد قوي وخد قرار بحرم خاطئ كورنثوس وهزقهم على موضوع الاحزاب الحزبية اللي عاملينها في الكنيسة وخبط فيهم لما يعني سواهم ازاي تقفوا قدام القضاء المدني وبعدين قال لهم ما تتناولوش ده انتوا فيكم ناس بتموت عشان الاستهانة بالتناول كان شديد قوي فعارفين لما يكون اب جايب اخره ومنفعل جدا اتاريه من جوه بيتقطع لانه بيحبهم فكشف السر في كورنثوس الثانية وهو بيكتب كورنثوس الثانية بيقول أنا أحزنتكم بالرسالة لست أندم مع أني قد ندمت عارفة لما تكون أنت أم تزعقي في ابنك وترجعي بعدها تقعدي يومين متنكدة بس كان لازم تزعقي ما هو مش هيتربى غير كده بس كمان قلبك وجعك ايوه نفس الموقف هو ندم انه شد بس بقلبه ندمان لكن بعقله مش ندمان هو شايف الشد كان ضروري وفعلا نفعهم جدا بس قلبه وجعه لانه مش متعود يعمل كده في عياله فبيقول انا لست اندم مع اني قد ندمت يعني لما شفت نتيجة الكلام الناشف ان انتوا اتعدلتوا انا ما ندمتش لكن بصراحة في الأول بعد لما قلت الكلمتين وبعتهم كنت زي اللي ندمان ازاي أقول كده ازاي أعمل فيك أشد كده جامد فإني أرى أن تلك الرسالة أحزنتكم وفعلا اللي يقرأ كورنثوس الأولى بذمة يحط وشه في الأرض لأنها إيه تهزيء رسالة فيها خبط جامد لما يقول لهم أفلستم جسديين عمالين تقولوا لي بتوع بولس وأبولس فين الروحانية وكلام كله كده من النوع ده أحزنتكم ولو إلى ساعة يعني إيه خلي بالكم الفل... من المعنى الجميل ده إن الحزن ما بيطولش الحزن ده دايما مؤقت حتى لو حزنت جوه الصلاة ما تكملش الساعة وتطلع متعزي ولو حزنت ساعة زمان غربتك على الأرض هتفرح الفرح اللي أبدتي فماله لما تحزن شوية الآن أنا أفرح لا لأنكم حزنتم لحسن حد يفتكروا إيه غاوي يعني ينكد عليهم بل لأنكم حزنتم للتوبة يبقى خلي بالكم أهم أهم قيمة للحزن هي إيه التوبة الحزن يجيب فوائده كلها عن طريق الكلمة دي والحزن يجيب كل مشاكله لو الكلمة دي مش موجودة انا فرحت ان انتوا زعلتم بس اللي فرحني مش ان انتوا زعلتوا ان انتوا زعلتوا للتوبة لما جاب الحزن توبة انا فرحت قلت خلاص كله هيتصلح كله هيتعدل هنحصد كل ثمار الحزن بالتوبة لكن من غير توبة يبقى الحزن مؤذي لأنكم حزنتم بحسب مشيئة الله يعني هو الله يشاء أن نحزن مؤقتا نعم الله يشاء أن نحزن يس أيوة طب ده احنا أولاده أيوة ازعلوا شوية عشان تتصلحوا الله يشاء أن نحزن كي لا نحزن إلى الأبد فهمتوا المعنى؟ لو لم نحزن الآن سنحزن حزنا أبديا وبالتالي لازم نزعل نزعل على روحنا نزعل من الوجع نزعل من الذل نزعل من المشاكل بس ما نزعلش من بعض لكن هذا الحزن مفيد لأنكم حزنتم بحسب مشيئة الله لكي لا تتخسروا منا في في شيء يعني ايه بالتالي هتطلعوا معناها كده في اليوناني هتطلعوا مش خسرانين ولا حاجه اطمنوا الصفقه محسوبه تمام كسبان على طول الخط حتى الحزن ده كله مكاسب فلن تتخسروا بسببنا شيء ويقول بقى لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة هو بيفسر نفس المعنى بيعيده تاني الحزن ده اللي جاي من ناحية ربنا اللي بسماح من ربنا اللي بطريقة روحية أبوك الروحي شد عليك سمعك كلمة بايخة حصل موقف وجع قلبك اتكبست كبسة شديدة انت حزنت زي ما قلنا امبارح من تكراك خطاياك ومن عجزك كويس كل ده الحزن في الحاجات دي مفيدة الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندم أما حزن العالم ده مش بحسب مشيئة الله ده ينشئ موت ربنا يحمين ده حزن يهوذا بقى ده مش تبعنا خالص ده ده واحد مستسلم لحزن واحد زعلان ان فلوسه راحت لما بيتعالج ليه يا ابني كده يعني ما اللي يجيب يجيب تاني وانت يعني عايش عشان الفلوس تتعوض يا سيدي مش قضية ما تخليك في السما لحسن السما تروح ده حزن العالم اللي ينشئ موت فإنه هو ده حزنكم هذا عينه بحسب مشيئة الله تالت مرة يستخدم نفس التعبير اللي هو ايه بحسب مشيئة الله يبقى أهم قضية في موضوع الحزن هو ده ماشي على الموجة بتاعت ربنا ولا مش ماشي احنا بقى يعني كآباء ربنا يدينا نعمة نميز ده ألاقي واحد داخل عليا حزين أقول له ما تطلع من الحزن الفاضي ده واحد تاني أطبطب عليه وأقول له كمل كمل حزن مش كمل حزن كمل توبة أنت ماشي صح مش هوقف حزن توبته لكن هوقف حزن العالم فهنا الحزن اللي بحسب مشيئة الله كم أنشأ فيكم من الاجتهاد شوفوا بقى ثمر الحزن يبقى الحزن الروحاني ده اللي ربنا يسمح بيه يجعل الإنسان مجتهدا طب اجتهاد ده هيوصله السماء لما تسمع وعظة توجع قلبك وتطلع مجتهد بعدها انك تغير نفسك يبقى كويس قوي الوعظة اللي وجعت قلبك دي جابت نتيجة كويسة انما لو وعظة فضلت تقول لك آه انت كويس انت كويس طب هتجتهد ليه طيب ما انت مش هتجتهد بل من الاحتجاج هتحتج على نفسك او على الوضع بل من الغيظ الغيظ من الشيطان او من الخطية بل من الخوف الخوف المقدس لألا تفقد الأبدية بل من الشوق الشوق انك توصل لمستوى روحي افضل بل من الغيره غير على خلاص نفسك وخلاص الناس بل من الانتقام من الشر طبعا في كل شيء اظهرتم انفسكم انكم ابرياء في هذا الامر يعني ايه برافو عليكم عديتوا على كل المشاعر دي والحزن جاب كل البركات دي يبقى لماذا الحزن حط كل ده بقى الحزن مدخل للتوبة الحزن مدخل للاجتهاد الحزن مدخل للشوق المقدس للخوف المقدس للغيرة المقدسة للانتقام من الشر يلا نحزن حلوة الشغلة دي بس بحسب مشيئة الله نفس النوع ده بس بشكل آخر يقول ها نحن نطوب الصابرين قد سمعتم بصبر أيوب بين قوسين حزن أيوب ورأيتم عاقبة الرب عاقبته مش العقاب خلي بالكم في العربي ساعات يتفهموا غزب عاقبته يعني الأجر ال ال ال النتيجة الحلوة للصبر ده كله إن أيوب ده ترقى جدا عند ربنا وبقى شفيع بقى قديس عظيم لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف من بركات الحزن احنا بنقول ربنا بيسمح لنا بحزن ادينا فهمنا ان الحزن ده ضروري للتوبة لنستعيد المجد الأبدي اللي راح مننا آدم من غير حزن ما يرجعش للسما تاني احزن يا آدم شوية عشان ربنا ايه يرجعك السما ادخل من الباب الضيق الباب ما أقرب شوف التعبير أقرب يعني كرب كرب فيها حزن طبعا أقرب الطريق المؤدي للحياة وقليل يدخلون أول بركة للحزن ده العزاء طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون وانت بتصلي وحزين على نفسك يحل السلام في قلبك تتعزى لكن صلاة بدون حزن روحي هي صلاة بدون عزاء التعزية مرتبطة بالحزن بتصلي بحرقة وقلبك حزين على شخص بيضيع تجد عزاء يبقى هنا العزاء بركة مباشرة للحزن المقدس الحزن الروحاني تعزية تعزية يعني سلام يعني راحة نفسية يعني أم صمويل كانت بتصلي بحرقة خلصت الصلاة طلعت يقول لم يعد وجهها مغيرا وشهرق خالص في عزاء حصل طب هي لسه ما عرفتش حامل ولا مش حامل مش مهم هي راقت خلاص تاني بركة للحزن التغيير الحزن ده هو النار الهادية اللي بتيجي على قلبك عشان تغير في قلبك في ستات شاطرين في الطبيخ يظبطوا ايه حرارة الفرن وفي ستات طبعا ايه بتحرق على طول انما في حاجات لازم تطبخ بالراحة تتسوى بالراحة اهو احنا بنسوي قلوبنا على نار الحزن الهادئ ده ده بيسوي القلب بيخلي قلبك يستوي الموضوع ما يخلصش بسرعة ابدا القلب بالذات ما ينضفش بالساهل عشان يطلع قلب كده طعمه حلو عند ربنا لازم يستوي على نار هادية النقاوة بالتالي من الحزن المقدس من نتائجه ان الواحد يتنقى داخليا حاجات كتيرة قوي بتروح بسبب مشاعر الحزن لأن من تألم كف عن الخطية كمان الحزن ده الكل ده بحسب مشيئة الله كلنا بقينا فاهمين ان ده النوع الحلو لأن في نوع تاني بعيد عنكم مؤذي عاوز بسرعة نطلع منه يجيب نعمة الحزن المقدس ينشئ نعمة تتولد النعمة في قلبك ربنا يسوع له المجد لما تألم وحزن قال بصوا هديكوا طعم جديد للحزن قبل ألام المسيح الحزن برضه تقيل بعد ألام المسيح الحزن بقى طعمه أحلى فاكرين لما قال لتلاميذه أتستطيعان أن تشربا من الكأس هم ما كانوش فاهمين فاكرين كاس يعني هيشربوا لهم بقى حاجة حلوة يعني قالوا له طبعا لا احنا ما بندخش بالساهل يعني نشرب معاك تمام مش فاهمين حاجة لما بقى عرفوا اللي قالوا ليلة صليب وعرفوا بيتكلم عن أنهي كأس انه المسيح الجبار ده يصرخ ان امكن ان تعبر عني هذه الكأس دي واضح انها مرة قوي لما المسيح شرب من الكأس تصوروا الموقف كده قبل المسيح في انبياء وبشر كتير عمالين يعدوا على الكاس مرة قوي لغاية ما وصلت للمسيح هو رفع الكاس نفسها وشرب وبعدين اداها للي بعده لقى طعمها بقى حلو فهمتوا المعنى قبل المسيح كان الكاس صعب قوي كان الموت تقيل قوي والاحزان كانت بلا عزاء ليه مفيش غير جحيم تقدر تعزي واحد تقول له يا بخته راح الفردوس ما تقدرش قبل المسيح تقول كده ما تقدرش ما تعرفش تصبر حتى المتألم إنما أول ما الكاس وصلت للمسيح وخد منها الشفطة هو كمان حزن تألم ومات اداها للي بعد منه قال لا خدوا لففوها بسرعة دي طعمها حلو قوي بقى الحزن بقى حلو والألم بقى حلو والموت بقى حلو كله بقى حلو أصله عدى على المسيح فبقى طعم الكاس اختلف فهنا ده اللي سماه بولس بقى ايه شركة آلام المسيح يعني احنا دلوقتي بندوق الحزن بعد ما استطعمه ربنا بندوقه مع المسيح المصلوب فبقى له طعم تاني خلاص فكل من يتألم بيبص على المسيح المتألم بيتلزق بيتحامى في ربنا يسوع بيمسك فيه بيقف تحت الصليب آه في ايتين كده استغربتهم النهارده على فكرة عيد نحوم النبي فايه قلت اجيب لكم ايتين من نحوم نحوم قال كلمتين غريبتين شوية بيقول ماذا تفتكرون على الرب هو صانع هلاكا تاما لكن لا يقوم الضيق مرتين يعني ايه اللي يتضايق في الدنيا ها ما يتضايقش في السماء يعني مش ممكن هتبقى متضايق هنا وتتضايق على طول بعد كده لا لا يقوم الضيق مرتين في نفس الاصحاح بعدها بشويه يقول ايه أذللتك لا أذلك ثانية بيكلم شعبه ربنا أنا ذلتك على الأرض يا أورشليم عشان ما ذلكش تاني أبدا فاهمين الفلسفة دي لا يقوم الضيق مرتين يعني ما تخافش الغلب اللي شفته في الدنيا اخرتها في الدنيا والذل اللي سمحه لك ربنا على الأرض ده عشان ما يبقاش في ذل في السماء وبالتالي اقبل الضيق واقبل الذل لأنه لن يتكرر إلى الأبد هي مرة وخلاص يبقى لما تيجي تجارب أو أحزان أو أحزان الخدمة كمان عاوز أقول لكم أنه آلام بولس كانت إيه هل بولس تألم من المرض تصدقوني ما كانش فارق معه جسده لا يعنيه إنما اللي كان بيوجع قلب بولس لما يسمع أن حد بيضيع أو خدمة متعطلة يقول من يعصر وأنا لا أعصر وأنا لا ألتهب طب ما هو ده جزء من ألام المسيح ما هو المسيح تألم من أجل خلاص البشرية فكل خادم آلامه الأساسية بتتحول إلى إيه مخاض الولادة سماه بولس كده بيولد ناس فعملية ولادة ناس دي عملية متعبة قوي ولادة العيل متعبة وولادة أي شخص عشان يتولد من السماء مرهقة متعبة جدا خلاص الناس وتوبة الناس ومعرفة الناس بربنا طب وماله بس شركة ألام المسيح هو بدأها بصليبه وإحنا بنكملها بالخدمة فكل تعب أو حزن في الخدمة أصبح شركة مع المسيح في ألام من هنا بولس لما دخل في حكاية الكاس الحلو بقى يقول إيه كحزانة ونحن دائما فرحون يعني اللي يشوفنا يقول هيتا العيشة دي مفيش راحة أبدا مفيش مفيش راحة تنعم لكننا دائما فرحون ليه أصل احنا بنشتغل معاه مشاركينه صليبه ففرحانين بيه بنفس المعنى قال مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين متحيرين لكن غير يائسين مضطهدين لكن غير متروكين مطروحين لكن غير هالكين حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع بعدها يقول لهم ايه في حتة تاني انا عشان خاطركم بموت كل يوم الخادم كده الخادم الحلو بيموت كل يوم بيتعل بيتعذب بيتوجع بيئن اقصد جسديا ونفسيا وروحيا طبعا من اجل اولاده ليه اصل بيكمل اللي ابتداه المسيح بالصليب تدريب هقول شوية افكار كده بسيطة مرتبطة بموضوع الحزن تعالوا نستفيد من أحزاننا في فكرة ملحة عليا بقولها كتير لو تكررتها ما تتضايقوش كثيرا ما نحزن ولكننا قليلا ما نستفيد من الحزن فرقها ايه كلمة واحدة صلي صلي ما تلاقي نفسك متضايق قوي المضايقة دي مش هنقدر نطلع منها طول ما انت عايش على الارض هتعدي عليك وهتعدي كتير ايا كان سبب المضايقة دخلتها في الصلاة استفدت من الحزن عطلتك عن الصلاة هتزيد وهتكسر قلبك وهتنكد عليك وهتاخد علاج بعد شوية ليه هتبقى حزن العالم فهمت الفرق يبقى اللي هيخليها حسب مشيئة الله اللي هيحودها في السكة الصح كلمة واحدة انك مع المرار اللي انت فيه والتعب صلي صلي اي حاجة قول اي حاجة بس كلم ربنا اسجد عيط قول يا رب يسوع ارحمني قول اعبر عني هذه الكأس بس دخل الحزن جوه الصلاة يبقى حسب مشيئة الله طلعه بره الصلاة يبقى ينشئ موتا يبقى حزن العالم إذا نستفيد لأننا كثيرا ما نحزن بأشكال ودرجات مش كده ده ممكن واحد لمجرد بس الملل يبقى عنده حزن ممكن واحد الناس ما تسألش عليه يصعب عليه ويحزن ممكن واحد غلط غلطة ضميره حساس شوية فحزن حزن جامد قوي كل ده يستفاد منه لو صليت ايا كان نوع الحزن انا عمال اعيد وازيد ايا كان سببه او نوعه دخله في الصلاة تكسب تبقى ثروة ليك يبقى هو ده الغرض أتاري ربنا سامح لك بالمضايقة دي عشان تستفيد تتنقى تتعزى تاخد نعمة استفيد من أي حزن كمان بأنك تحاول تشكر حتى لو طلع الشكر من لسانك مش من قلبك برضو تبقى محاولة كويسة أن تقبل ما يحدث حتى تقبل نفسك بعجزك اقبل فشلك اقبل ضعفك وعجزك ليه تحزن زيادة قول له متشكر ان انا مش نافع في حاجة اصل انت غاوي العينات المضروبة دي اه ماشي وانا فاهم كده طب وماله لا تستسلم لحجز لحزن الايه لا، الفشل لا لانه غالبا الفشل ده هو اول النجاح غالبا بيبقى كده بس محتاج تقول اشكرك يا رب وتقبل استفيد من اي حزن بأن تخدم حزانة آخرين قابلت حبيبي واحد من اللي فقدوا ولادهم في اسكندرية كان جاي يعزي بتوع الوراق هو ما يعرفهمش بس فرحت بيه قوي عدى علي عشان في معرفة لأنه قال لي أنا أظن إن أنا اللي أعرف أعزيهم قلت له طبعا حبيبي أنت تعرف تعزيهم أكتر من أي حد ده فقد مراته وعياله لكن هو واخد بقى إيه خدمته كده بقى كل اللي يحصل لهم زيه كده بأي درجة يدور عليهم عشان يقول لهم يا بختهم سبقونا للسماء وهنحصلهم ده طلع من حزنه و- و- و- وطلع بأكبر فايدة ممكنة لأنه حط دماغه في أحزان الآخرين وانت بتعمل كده احذر من احذر من الثلاثي المزعج اليأس لو الحزن جاب يأس يبقى افتكروا حكاية ليس بحسب مشيئة الله إياك من دي حزن يهوذا المزعج لا إياك من ال... ال- ربنا لما بيسمح بحزن مش عشان تيأس لا هو بيسمح بالحزن والحزن ضروري بس ما بيسمحش بيأس اليأس ده اختيارك انت ده مش اختيار ربنا ليك اليأس ده قرارك دي إرادتك مش إرادته إرادته هو بس إنك تحزن وتاخد بركات الحزن احذر من التذمر حاول ما تعترضش كتير ما تقولش ليه ومش ليه كو- انت فاهم كويس ان هو ده اللي هيوصلك السما فتكيف بقى تف- تعامل احذر من الشك ما هو الشياطين بقى عارفين نتائج على فكرة الشياطين فاهمين الوعظ اللي انا بقوله اكتر مني مني خلي بالكم هم فاهمين كويس جدا فهم عارفين قيمة الحزن اكتر مننا فبيحاول يسرق حزنك في السكة الغلط لأنه عارف إنك لو حزنت صح هيتحرق الشيطان هتطلع من إيده خلاص مش هيعرف يبقى له فيك حاجة فهو على طول يحصرك بشياطين يجي لك شيطان يأس شيطان شك ش... عاوزين ي... ي- يسرقوا بركة الحزن من كتر وعيهم بقيمة الحزن من كتر إدراكهم إن الحزن ده مكسب ضخم ليك احنا مش فاهمين كده و- ومش مقتنعين يمكن لكن الشياطين فاهمين كويس فيجوا يبقوا عاوزين ياخدوا البركة م- م- يعني يسرقوها يعني آه، احذر من الشك لإلهنا كل مجد وكرامه